بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعيش الليلة يا اخواني واخواتي مع ايات عباد الرحمن مع ايات عباد الرحمن عايزين نركز بقى رمضان لسه عليه حوالي 96 يوم اقل من 100 يوم على رمضان ولازم ننتبه لازم ننتبه ان رمضان محتاج استعداد عملي مش محتاج ان احنا نقعد نسمع بس دروس عن رمضان تحتاج استعداد عملي بالعلاقة بالقرآن يا دوبك 100 يوم تجهزي قلبك يا دوبك 100 يوم تجهز قلبك يا دوبك يا اخوانا نبدأ نرتبط بالقرآن شوية الموضوع مش يوم واثنين وثلاثة الموضوع عايز استمرارية عشان نقدر نوصل بإذن الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يمشون على الأرض يمشون على الارض اخطر منهج تغييري في الحياة كلها اخطر منهج تغييري ان مش يبقى في داعية بيتكلم على منبر ومئة الف واحد بيسمعوه فاتحين بقهم وبعد كده كل واحد منهم يروح ينام في بيته او يروح شغله وينسى الكلام اللي سمعه لما الدين كل واحد مننا وكل واحدة مننا طول ما هو ماشي في الحياة قاعد ينشر الدعوة بتاعته معاه مش بينزل جولة في الاسبوع بس ده هو حياته جولة تركب الميكروباص تتكلم عن ربنا مع اللي قاعدة جنبها يروح الشغل بتاعه يتكلم عن ربنا تنزل دراستها تتكلم عن ربنا حياتنا جولة كلها يمشون على الارض اخطر منهج تغييري رغم ان ربنا ما قالش يسعون ربنا قال يمشون القضية مش قضية سرعة السير يا جماعة القضية قضية ان احنا نمشي صح قضية المشي صح قضية ان كل ملتزم وملتزمة يقوم برسالته يقوم بقضيته يقوم بدوره في نشر الدعوة طول ما هو عايش طول ما الدين اصبح نماذج بتعبر عن الدين بتتحرك في المجتمع هيبقى اخطر منهج تغييري في الحياة اخطر منهج ان يتبنى النموذج ان يطلع الاخ النموذج ان تطلع الاخت النموذج هو ده اخطر منهج تغييري ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بنى نموذج في مكة المكرمة 12 سنة وبعد كده بعته المدينة المنورة وقعد هو في مكة سنة لم يؤذن له بالهجرة وبعد سنة راح لقى المدينة المنورة كلها بقت كأنها مهاجرين ليه لان بنى نموذج وبعته للمدينة فكل الانصار شافوا الصوامين القوامين الذكارين البكائين اللي هم المهاجرين الانصار اتخرطوا دخلوا ان هو ده الدين دخلوا ان ده الدين عشان كده من التضحيات المهولة اللي, اللي, اللي يعني في قصة اصحاب الاخدود ان المجتمع لأول مرة يختار انه يتحرق بالنار عشان الدين احنا المجتمع بتاعنا لما حصل ازمة بنزين مفتعلة المجتمع معظمه انقلب على اي فئة او كثير منه انقلب على اي فكرة دينية في الحكم او في الشريعة ليه لان هو قال لك لا انا انا عايزين دين بس ما يضرش دنيتي في حين ان المجتمع مع غلام الاخدود اختار انه يولع بالنار اختار انه يترمى في النار ليه لانه غلام الاخدود ضحى بعمره عشان هذه الدعوة وده اللي الملك ازاي يقتله فالناس لما لقت القدوة بتاعتهم القدوة بتاعتهم بيضحي بعمره عشان الدين قالوا يبقى الدين ان انا اضحي بعمري عشانه عشان كده هنلاقي في اخر ايات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما خدي بالك خد بالك مش اجعلنا للمتقين دعاء مش اجعلنا لل... اجعلنا للمتقين اماما ايه الفرق بين الامام والداعيه الداعيه اللي بيوصل الدعوه بعد كده انا ماليش دعوه الناس قبلتها ولا لا الناس طبقتها ولا لا اللي بيوصل الدعوه بالاقوال هو الداعيه انما الامام اللي بيوصل الدعوه بالاعمال الداعيه اللي ينزل من على المنبر يروح المستشفى دي يزور المرضى ويطلع على الملجا ده يزور الايتام وينزل يكلم الشباب في الشوارع والقهاوي وينزل يفوت على الاخوه اللي عندها مشاكل ويعكف على تربيه الاخوه هو ده الداعيه الميداني والمربي الميداني الامام القدوه ان الدين يبقى قدوه يا جماعه عمليه ان ننقل الدين للناس بالاعمال وليس ننقل الدين للناس بالاقوال عشان كده في النهايه قالوا جعلنا للمتقين اماما يبقى يمشون على الارض ده اخطر منهج تغييري في الحياه لو الملتزمين والملتزمات اللي قاعدين على الفيس وعلى ال Dubsmash وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب وعلى الواتس وعلى سكايب وعلى لو وعلى التليجرام لو الملتزمين والملتزمات اللي قاعدين على كل ال social media دلوقتي كلهم اصبحوا بيتحركوا في المجتمع ولكن بدين حقيقي مش قاعدين يعلقوا زيهم زي الناس مش قاعدين يعلقوا تعليقات زيهم زي الناس لو بقى عندهم دين وبقوا نماذج حقيقية تعبر عن الدين ونزلوا انتشروا الفيس والنت ده كله هيبقى جزيرة اسلامية في خلال اسابيع قليلة الواقع كله هيتغير ولكن لو احنا بقينا نموذج عشان كده الحل ان انت تتربى الحل ان انت تتربي اللي هيغير الواقع ده ان الملتزمين والملتزمات يبقوا نموذج يبقوا نموذج لما يتحركوا في الدنيا الكل ينبهر ويقول نفسنا نبقى زي دول وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض يمشون على الارض اخطر منهج تغييري ويمشون على الارض اخطر منهج برضه تربوي يعني ايه يعني ايه يمشون على الارض اخطر منك تربوي يعني اخطر تربية مش التربية اللي يتعزل فيها الاخ عن الحياة مش التربية اللي الاخت تتحط فيها في صومعة التربية اللي الملتزمين يعيشوا وسط الواقع هم بيتربوا طب دلوقتي يعيشوا وسط الواقع ازاي ازاي طب ما هم كده هيفتنوا بالواقع لا هم مش هيفتنوا لو طبقوا الكلام اللي احنا فيه ده اللي احنا بنقوله ازاي لو لاحظنا يا جماعة هنلاقي ان البيئة اللي عاش فيها عباد الرحمن افسد بيئة موجودة في الحياة كلها ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر يا ما شاء الله يا ما شاء الله ده ما كانوش بيسجدوا الوثن هو ده ثناء ولا يزنون ولا يقتلون ولا يزنون ولا يقتلون ما شاء الله ما كانوش بلطجيه شايلين مطاوي اللي يضايقهم يقوموا غتينه هو ده ثناء ولا يزنون ما شاء الله ما كانوش بيزنوا هو ده ثناء يا جماعه هو ان انا اقول ان فلان ما بيزنيش ثناء اه ثناء امتى لما يكون المجتمع كله بيزني لما يكون المجتمع كله بلطجيه بيقتله لما يكون المجتمع مليان وثنيه ساعتها يبقى عدم وقعهم في الكبائر لما يكون الكبائر دي بقت حاجه عاديه عند الناس والعياذ بالله لساعتها الوقوع عدم الوقوع في الكبائر بقى منقبه يبقى الناس دي عاشت في مجتمع مليان زنا مليان بلطجه مليان قتل مليان شرك واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة مليان توك شو قاعد يشتم فيهم ويشوف في سمعتهم ويشوف في صورتهم ويشوف في صورتهم قدام الناس الناس دي يا جماعه والذين لا يشهدون الزور الناس دي عاشت في مجتمعات مليانه زور زور في شهادات المحاكم زور في بيع الناس لضمائرها زور في اثار الناس للدنيا على الدين زور في اعياد النصارى واليهود عادي ان يبقى عيد النصارى عيد رسمي بيتاخد فيه اجازه رسميه في الدوله كلها حتى المسلم ياخد فيه اجازه رسميه قال لا طب وهو ده هو التسامح ده ديننا ان احنا نتسامح وان احنا يعني نسيب الاخرين يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى انما انا مش ديني ان انا يعني يعني اشهد الزور مش ديني ان انا اروح اشهد معه الزور وهو بيسجد لوثن اروح أ- أ- اقول له انا هبارك لك على سجودك لوثن وهو بيقول ان ربنا مات اروح اقول له وصحى في اليوم ده اقول له انا جاي ابارك لك ان ربنا صحى بتاعك في اليوم ده ده يا جماعه ده ده مش ده التسامح ده ده التمييع للدين والذين لا يشهدون الزور يبقى كانوا عايشين في مجتمع مليان زور واذا مروا باللغو مروا كرامه كانوا عايشين في مجتمع مليان لغو مليان ماتشات كوره وخلاص ما احناش عارفين هي هي بتودي لفين اللعيب بمليون جنيه والشاب ما هوش لاقي وظيفه ب 1000 جنيه يشتغلها عشان ينفع يتجوز ويلم ويسطر واحده وي- ويبنوا بيت وينشئوا اسره مجتمع مليان لغو مليان حفلات اغاني مليان آه، آه، مواقع اباحيه مليان آه، آه، لغو ومليان تضييع وقت ومليان هق ومليان تضييع اعمار يبقى الناس دي عاشت في مجتمعات يا جماعه مليانه مشاكل الناس دي عاشت في مجتمعات مليانه معاصي مليانه شهوات مليانه شبهات مليانه علمانيه مليانه بعد عن دين الله سبحانه وتعالى ومحدد شرع الله وفي نفس الوقت المفاجاه الثانيه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايه هو عباد الرحمن كانوا متجوزين ومخلفين هو عباد الرحمن كانوا كان عندهم بيت ومراته تقول له فسحني واكلني وشربني ولبسني وتعالى معايا وولاده يقولوا له عايزين يا ابي تغردينا وتخرجنا و... و... هو يا جماعه كانوا متجوزين ومخلفين كمان عايشين في مجتمع بالفساد ده وكمان متجوزين ومخلفين طب ايه رايكم ان في مفسرين قالوا الذين يمشون على الارض اي يسعون في طلب ارزاقهم يمشون في طلب ارزاقهم يعني كانوا بيشتغلوا يعني كان عندهم شغل من 8 ل 2 وكانوا بيروحوا يمضم وكانوا بيشتغلوا شغل دنيوي كمان عشان يجيبوا ارزاقهم ايه ده يا جماعه يبقى الناس دي عاشت في مجتمع مليان فساد و- وضلال والناس دي كانت متجوزه ومخلفه وشغاله في الدنيا ووصلوا لاعلى الفردوس الاعلى ووصلوا لقمه الدين ووصلوا ان ربنا اعتبرهم نموذج العالم كله مطلوب انه يتخرط عليهم وربنا اعتبرهم قدوه وائمه للدنيا كلها ازاي ركز معايا بقى وعباد الرحمن الذين مش الذي جمع الذين يمشون جمع واذا خاطبهم الجاهلون قالوا جمع مش مفرد مش قال والذين يبيتون مش والذي يبيت جمع والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم مش رب مش ربنا اصرف عني والذين اذا انفقوا جمع والذين لا يشهدون الزور جامع والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين جامع يبقى اذا يا جماعه كل الالفاظ بتاعتهم جت بضمير الجماعه ليه لانهم كانوا عايشين مع بعض يبقى بيئه الايمان هي الحل ان انت ما تنجرفيش في الواقع ده يبقى الصحبه الصالحه وبيئه الايمان والترابط مع بعض والترابط والتواصل وان الملتزمين يبقوا بيئة ايمان مترابطة مع بعضها هو الحل ان احنا ما ننجرفش تحت ضغط موج الواقع ودوج الدنيا ما يسحبناش ليه في ملتزمين كتير مش ملتزمين كتير ليه 99% من الملتزمين والملتزمات اتجرفوا بعد الجواز اتجرفوا بعد الخلف اتجرفوا بعد ما دخلوا الجيش اتجرفوا بعد ما اتخرجوا من الكلية بتاعتهم اتجرفوا بعد ما اتجوزوا وراحوا سكنوا في منطقة تانية اتجرفهم بعد ما سافروا عقد عمل عارفين ليه لانهم انعزلوا عن بيئة الايمان لان الدنيا جرفتهم بعيد عن بيئة الايمان يبقى اللي مش هيتحصن ببيئة الايمان انا عايز اقول لكم حتى اللي شغال في الدعوة حتى اللي شغال في صغر من صغور الدين حتى اللي شغال في موقع زي موقع الطريق الى الله اللي احنا بنبث منه شغال في اي ملف من الملفات بتاعة الموقع وما عندوش بيئة ايمان وما هوش بيتربى في بيئة ايمان وما عندوش اخوة بيعيش الاخوة معاهم وما عندهاش اخوات بتعيش الاخوة معاهم هيتجرفوا برضه هيتجرفوا وهيسيبوا الصغر بتاعهم في يوم من الايام لازم بيئة الايمان يا جماعة لازم بيئة الايمان اللي النبي عليه الصلاة والسلام بناها للصحابة المرة الوحيدة اللي جه فيها ضمير المفرد في القصة هي فين يا جماعة في قول الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون لحد دلوقتي كله جماعة هما بيزنوش ما- ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم الق- العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يبقى مع الوقوع في المعصية جيل مفرد عارفين ليه لأنهم ما وقعوش غير لما فصلوا عن إخوانهم ما وقعوش غير لما مشاغل الدنيا غير لما فترة الامتحانات بعدتها أو بعدته عن إخوانه غير لما فترة الانشغالات الدنيوية غير لما عشان عقد عمل بعدت عن اخوانها او بعد عن اخوانه غير لما بعدوا عن بيئة الايمان تحت اي ضغط دنيوي يا جماعة احنا لو تعذرنا بالضغوط الدنيوية وصل انا عندي ظروف الفترة دي وصل انا عندي مشاغل الفترة دي لو تعذرنا بالظروف ديت في البعد عن بيئة الايمان عمرنا ما هيسلم لينا ديننا عارفين ليه لان الحياة كلها ظروف الحياة كلها كده هي دي الدنيا لقد خلقنا الانسان في كبد من مشكلة لمشكلة من ضغط لضغط من مشكلة مع مراته لمشكلة في الشغل لمشكلة مادية لمشكلة مع صاحبه لمشكلة نفسية لأزمة اجتماعية لمشكلة عنده في العيلة ل... هي الدنيا كلها كده الدنيا كلها مشاكل فلو كل مشكلة جرفتك وجرفتك عن بيت الإيمان عمر دينك ما هيسلم عشان كده امتى جه ضمير الفرد في ايات عباد الرحمن مع وقوعهم في المعصيه لانهم ما وقعوش غير لما فصلوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هونا انك انت تستهين بالدنيا ان انت تستهيني بالدنيا وانت يعني وانا رايح المطار اركب من طيران المطار اه تشوف بقى الابراج بتاع طريق المطار والشركات الفخمه و... وتبقى بقى ايه دنيا جميله ومبهوره وطبعا بقى من انضف حتت مصر كلها حته بتاعه المطار لان بينزل منها بقى الرؤساء وبينزل منها ف... وبعد كده تقوم تروح تركب الطياره اول ما الطياره تطلع بس فوق شويه تبص على القاهره من شباك الطياره تلاقي كل الابراج اللي كانت مبهره ديت شويه نمل حاجه ما تسويش عشان كده الانسان اللي هيعلى هو اللي هيضحي بالدنيا ليه لانه هيشوف الدنيا من فوق اللي شايف الدنيا من تحت شايفها عظيمه انما اللي شايفه الدنيا من فوق هي عشان كده الذين يمشون على على للاستعلاء اي علم بقوا في السماء قلوبهم في السماء ايمانياتهم في السماء اهدافهم في السماء مشاعرهم في السماء طموحاتهم في السماء اهداف علويه طموحات علويه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من أجمل التعبيرات اللي سمعتها من أخ من إخواني في الآية دي قال هذه هي الصحبة العلوية ومن أراد صحبة علوية في الآخرة فليلزم صحبة علوية في الدنيا اللي عايز صحبة السابقين في الآخرة يصحب السابقين في الدنيا هي دي الطريقة يا جماعة فلما جه حرف على لما علم جه على الأرض إيه هونة هانت عليهم الدنيا زي اللي طلع في طيارة بص لقى الدنيا صغيرة لما علوا هانت عليهم الدنيا هانت عليهم نفوسهم هانت عليهم انهم يتكسروا لاخوانهم انهم لما يشتغلوا مع اخوانهم في فريق يتكسروا لاخوانهم اللي اكبر منهم في الفريق ده انهم يتكسروا لشيوخهم ان هم يا عم ايه يعني واحد اعتدى عليا ايه يعني واحد اكلت حقي ايه يعني و... انهم عاليين يا جماعه عاليين عشان كده استهانوا بالدنيا عشان كده استهانوا بالدنيا جت ولا راحت عشان كده استهانوا بالدنيا اقبلت ولا ادبرت فالدنيا ايه ده برت ادبرت واذا يعني كست او كست الدنيا يا جماعه الدنيا دي كارثه الدنيا دي ملعونه ملعون ما فيها وعباد الرحمن يعني عباد الرحمن دي كلمه عاليه قوي ان ربنا ينسبهم لنفسه حاجه عاليه قوي ان ربنا ينسبك لنفسه ان رب انتوا عارفين لما راجل اعمال يقول مثلا فلان ده من رجالتي ايه ده يبقى الراجل متشرف قدام الدنيا كلها ولله المثل الاعلى اما ربنا يقول دول عباد انا لما ربنا ينسبهم لنفسه وينسبهم لنفسه بصفه الرحمه يعني هغمرهم بالرحمات بسبب الاعمال اللي هم عملوها عشان هملى حياتهم رحمات وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اه خاطبهم الجاهلون يعني بدات برامج التوك شو تشتم فيهم خاطبهم الجاهلون يعني بدات مقالات العلمانيين تشتم فيهم في الجرايد خاطبهم الجاهلون يعني بداوا يتحاربوا في المجتمع امتى بداوا يتحاربوا لما حصل يمشون على الارض لما بداوا يتحركوا في الدعوه الى الله لما بداوا يتحركوا من اجل تغيير الواقع عمر الباطل ما هيصطدم بيك الا لو اشتغلت في الدعوه الى الله عمر الباطل ما هيصطدم بيك الا لو اشتغلتي في الدعوه الى الله بعض الاخوه يقول الحمد لله انا عمر اهل الباطل ما تعرضوا لي قلت له يا خبيبكم ده انت انك تقابل ربنا وال CV بتاعك ليس فيه انك اذيت من اهل الباطل معناه انك ما كنتش على الطريق اصلا معناها ان انت بعض الاخوة بيعتبر ان رب من حفظ ربنا ان عمر ما الباطل قرب منه ولا حد من اهل الباطل تعرض له باي صورة قلت لهم يا جماعة ال CV اللي فاضي من ان اهل الباطل اذوك معناها ان انت اصلا ما مشيتش على طريق صلاح الحق والباطل يبقى امتى خاطبهم الجاهلون امتى اهل العلمانيين اتعرضوا ليهم امتى لما بدأوا يتحركوا في الدعوة الى الله يبقى هتتحركي هيبدأ يحصل خطبهم الجاهلون طب قالوا سلاما ليه لان ما عندهمش وقت عارفين قيمة عمرهم يا شباب اعرفوا قيمة عمركم يا ريتني وانا قدكم حد عرفني قيمة عمري يا ريتني الوقت عندي 40 سنة وانا عندي 20 سنة كنتش عارف قيمة الايام كنتش عارف قيمة الليالي كان ممكن تروح مني ليالي لان انا مكتئب مش عارف اعمل ايه اجمع ازاي ما بين العبادة وما بين العلم مثلا يعني فالمشكلة دي بقى تعباني نفسيا قوي يا عم ما تقوم تصلي وتبكي من غير ربنا وقول يا رب اصلح لي شأني كله وممكن ليالي اسهر طول الليل قاعد اجادل بعض اخواني مثلا في حكم فقهي في مسألة في الواقع يا ابني شوف مصلحتك احرص على ما ينفعك ضيعنا ايام كتير قوي يا جماعه وضيعنا فرص كتير والوقت والواحد يعني وصل لقمه الجبل بتاع حياته وبدا ينزل من الناحيه الثانيه خلاص بقى يعني كل ما قبل الأربعين انت, ال- ال- انت الدنيا مقبله عليك كل ما بعد الأربعين خلاص الدنيا بدات تدبر عنك انت خلاص بقيت بتقرب بقى من النهايه بتاعت الدنيا بتاعتك فاحساس صعب قوي يا جماعه احساس صعب ان انت اغلى ايام حياتك راحت منك اعرفوا قيمه عمركم قالوا سلامه بيوفروا عمرهم طيب والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله اكبر الله اكبر يبقى الايه الاولانيه يمشون على الارض هونا ده وصف النهار بتاعهم وهم شغالين في الدعوه الى الله طول اليوم و- والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ده وصف الليل بتاعهم وهم بين ايدين ربنا احيانا اللي بيشتغل في الدعوه الى الله ما بيقومش الليل ليه خلاص انا تعبان طول اليوم في الدعوه بقى مش قادر انما الناس ده يا جماعه جمعت عزيمه رهيبه ما بين الصلاح وما بين الاصلاح ما بين الدعوه الى الله وما بين قيام الليل ما بين الدعوه وما بين العباده الناس دي جمعت الاثنين دول مع بعض الناس دي كان عندها عزيمه كبيره طب ليه ربنا ذكر النهار قبل الليل ذكر جهودهم في الدعوه قبل جهودهم في العباده ليه لان الليل ده ثمرة النهار بتاعك يعني ايه يعني لو انت عايز ربنا يرزقك قيام الليل ما تعصيش ربنا بالنهار لو انت عايز ربنا يرزقك قيام الليل صلحي حالك بينك وبين ربنا بالنهار لان قيام الليل اصطفاء على حسب حالك بالنهار على حسب اصطفاء ربنا ليك لقيام الليل قيام الليل ده عامل زي رئيس جمهورية نازل بلد فبيطلب ان الناس اللي تكون في استقباله يكون اكتر ناس بيحبهم في البلد دي فربنا يتنزل للارض في الثلث الاخير من الليل فربنا سبحانه وتعالى بيقيم بين ايديه اكتر ناس بيحبوهم واكتر ناس بيختارهم سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون لربهم عشانك يا رب عشان يا رب عشانك يا رب عشان ترضى يا رب لربهم لاجل ربهم عارفين لما حد يقول لحد عشانك عملت كذا يبيتون يبيتون دي المفروض ينامون معناها النوم لا ده هم راحتهم في القيام راحتهم في الوقوف بين ايدين ربنا قلوبهم مخطوفه للوقوف بين ايدين ربنا والله يا اخواني واخواتنا كنا في عمره التربيه ثلاثه الايام اللي فاتت ديت كان ممكن ننام الساعه واحدة واثنين وكلنا نصحى الساعه 3 قبل الفجر بثلاث ساعات طب ازاي يعني كنت لسه واقف مع بعض اخواني النهارده اللي كانوا معايا في العمره بقول لهم سبحان الله العظيم يعني يعني طب ازاي يعني طول اليوم بفضل منة الله شغالين وف- وبفضل منة الله في اعمال عمره التربيه ونيجي نبقى الساعه واحدة مثلا نصحى كله يصحى ثلاثة اللي مش ملتزمين والملتزمين والرجاله والستات وكله يجري على الحرم فضل منة الله سبحانه وتعالى يبقى بنجري نسابق بعض قال لها طب ازاي يا جماعه لو ربنا قذف في قلوبنا الهداية هيعيننا والله يا اخوانا هي صدق نية مع الله والذين يبيتون لربهم قلوبهم بقت الراحة بتاعتها هي الصلاة قلوبهم كأن الصلاة بقت مقام النوم عندهم زي ما بينام الناس بتنام كتير وما بيصلوا كتير زي ما الناس بيبقوا تعبانين فيناموا دول لما بيتعبوا بيصلوا زي ما الناس النوم بيريحهم دول الصلاة بتريحهم زي ما الناس بيصحوا بعد النوم نشطاء دول بيخرجوا من الصلاة من بين ايدين ربنا نشطاء منطلقين العزيمة اتجددت في حياتهم سجدا وقياما السجود قبل القيام ليه يا رب رغم ان في الصلاة القيام قبل السجود لان السجود ده محل الافتقار والقيام محل المجاهدة فالافتقار الاول ما وصلوش غير بالافتقار ما وصلوش للمقامات دي غير بالتوسل الى الله ما وصلوش غير بكلمة يا رب يا جماعة عيطوا ربنا سياسة عيط لسه النهاردة بكلم بقى احد اخواني اللي بح- عزاء على قلبي قوي فبقول له يعني كنت بكلمه من فترة عن سياسة عيط عيطوا ربنا اي حاجة تحصل لكم عيطوا عيطوا رب انا ابني اول ما بيعيط البيت كله بيتقلب البيت كله بيتقلب ليه ما الولد عيط هنعمل ايه لا احنا عارفين هو عيط لان عنده مغص ولا عيط لانه هو عنده لوز ولا عيط لانه جعان ولا عيط لان نملة قرصته ولا عيط لانه محدش عارف عيط ليه و- و- وبتبقى غرفة طوارئ عيط عيط دي قلب الدنيا عيط ربنا لما تحصل عندك مشكلة عيط لما نقوم بعد لما تقومي بعد ال... ال... ال... الجلسه التربويه القرانيه اللي بيننا وبين بعض ديت تقوم تصلي بايات عباد الرحمن اقف عيط قول له يا رب اصلح لي حالي يا رب سهل لي اموري يا رب اجمع لي امري يا رب زكيني نفسي يا رب طهر لي قلبي يا رب خلي الفتره اللي جايه لرمضان ديت كلها نور على نور وايمان على ايمان وخلي رمضان القادم خير رمضان مر عليا في حياتي قولوا يا رب يا جماعة عيطوا فبكلم احد اخواني النهاردة في مسألة ال ال ال يعني المشاغل وال... قال لي هو فين سياسة عيط بقى يعني يعني سبحان الله العظيم فعلا يا جماعة فين سياسة ان احنا نعيط لربنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم سبحان الله يبيتون لربهم سجدا شوفوا في الاول وصفهم بالسجود قاعدين ينزلوا ينزلوا في الاخر اولئك يجزون الغرفه اعلى حاجه في الجنه كل ما هتدي لربنا وتتكسر لربنا اكتر كل ما هننكسر لله كل ما الله هيرفعنا كل ما هننكسر للملك كل ما مالك الملك هيرفعنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ايه بعد يبتون لربهم سجدا وقياما مش ربنا رزقنا الفردوس الاعلى من اعجب الحاجات يا جماعه ان هم يعني بعد كل العباده دي ليل نهار عباده يا جماعه الناس دي موصله الليل بالنهار في العباده بعد كل العباده ديت ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بعد كل العباده دهيت خايفين من جهنم ياه شوفوا يا جماعه الترابط الخطير ما بين الايات القران معجزه يا جماعه ما فيش ايه بعد ايه ولا ايه قبل ايه الا وفي سر وفي ترابط ركزوا يا جماعه انا بحاول اربط لكم ما بين كل كلمه والتانيه ما بين حرف على وما بين هونا لما عيلوا استهانوا بكل حاجه واذا خاطبهم الجانون جت بعد يمشون على الارض لما اتحركوا اهل الارض اصطدموا بيهم ويبيتون لربهم الليل جه بعد النهار ليه ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بعد العبادة دي كلها خايفين من ربنا اه ال ال ال الانسان كل ما يعلى كل ما بيشوف اكتر كل ما بيشوف الدنيا تحته اكتر فبيخاف من ربنا اكتر طب ربنا اصرف عذاب جهنم عنا لا اصرف عنا طب تقديم كلمة عنا ديت ليه تقديم ال- عنا ليه تفيد الاختصاص يعني ايه يعني كأن لو ما فيش غير واحد بس اللي هيدخل جهنم في الدنيا كلها يبقى هو يبقى اتهام النفس متهمين نفسهم زي محمد بن واسع رحمه الله لما كان يقول لو مات محمد بن واسع لاستراح الناس لما غلت الاسعار فقال ان ده بسببي لو مات محمد بن واسع لاستراح الناس اتهام النفس يا جماعه اتهام النفس دي قمه اليقظه اتهام النفس قمه اليقظه وربنا اصرف عنا انه هو مشغول بدعوه الناس هو مش مشغول عن نفسه اصرف عنا يعني اهم واحد عنده ينجو من النار نفسه ما يضيعش نفسه عشان الناس تنجو من النار ما يبقاش داعية يميع الدين يميع الدين ويغير شرائع الدين ويخبي جزء من الدين عشان الناس تتوب رغم ان هو كده بيخبي جزء من الدين ممكن يعرض نفسه لعقوبة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعفو عنا جميعا يبقى لازم اكتر واحد تخاف عليه من النار هو انت لازم اكتر واحدة تخافي عليها من النار هو انت ربنا اصرف عنا اصرف ده كأن جهنم دي وحش ومقبل عليهم يبقى مستشعرين مدى الخوف من جهنم والعياذ بالله احنا خايفين من النار يا جماعه احنا بنبكي في ايات النار يا جماعه احنا بنبكي في ايات النار لما سمعنا نافذه على دار الجحيم الدرسين اللي, اللي, اللي كانوا في الجماعه الشرعيه الاسبوعين اللي فاتوا دول قلوبنا اتاثرت يا جماعه ولا بنسمع عن النار عادي يعني الكلام ده مش لينا الكلام ده للوحشين انما احنا مش وحشين هل يا جماعه احنا متاثرين فعلا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامه غرامه غرما فادحا مستمرا والعياذ بالله مش غرامه 500 جنيه في في حمله رادار ان عذابها كان غرام مقامة غرم فادح مستمر والعياذ بالله انها ساءت مستقرا ومقامة ايه الفرق بين المستقر والمقام واحد مثلا رايح يتفسح في اسكندريه فنزل فندق فيقول للفندق مثلا انا عايز اقامه ثلاث ايام يبقى الاقامه ممكن تبقى يوم اثنين ثلاثه مش شرط تبقى دايما انما الاستقرار ما يقولكش انا استقريت في الفندق ثلاث ايام لا يقول لك اقمت يبقى الاستقرار ده اللي هو مدى الحياه يبقى ساءت مستقرا ومقاما مستقر اهل الخلود في النار والعياذ بالله اللي هيقعد في النار ومقاما اللي هيدخل حته ويخرج اللي هياخد لسعه ويخرج اللي هياخد شويه ويخرج يعني يا رب احنا لا نستحمل ان احنا نمكث فيها ولا نستحمل لسعه من لسعاتها يا رب ولا نستحمل نستحمل لحظه من لحظاتها يا رب احنا مش عايزين النار تمسنا خالص مش عايزين النار تمسنا خالص يا رب ربنا ينجينا من النار يا رب ربنا ينجينا من نفس سقر ربنا ينجينا من النار يا رب اللهم امين حاجه مرعبه يا جماعه يعني النار في نوعين من انواع العذاب فيها العذاب الدائم والعذاب الايه مؤقت يعني في ناس بتدخل النار ساعه ساعتين ثلاثه يوم اثنين يعني يا جماعة ربنا يعفو عنا يعني لو الابواب التم... ال... ال... ال... السبعة بتاعت جهنم كل باب اتكتب عليه لستة باسماء المعاصي اللي بتدخل من الباب ده وانت عديتي على السبع لست بتوع السبع ابواب من جهنم وقرأت اسماء المعاصي كلها ما انتش هتلاقي معصية من المعاصي المكتوبة دي انت عملتها يا جماعة اتقوا ربنا يا جماعة نتوب لربنا يا جماعة نصلح بيننا وبين ربنا انها ساءت مستقرا ومقامة لا نستحمل المقام فيها الم... الاستقرار فيها ولا نستحمل لسعة واحدة من لسعاتها والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة من اعجب مواطن التدبر او الترابط في القرآن يا جماعة ان يجي الانفاق بعد جهنم ان يجي انسان متوازن في علاقته بالدنيا بعد جهنم المفروض اللي خايف من جهنم الخوف ده ما هواش خالص بيفكر في الدنيا يعني يعني يعني كثير من الملتزمين اللي بيبقوا مرتبطين بالاخره تلاقيه في الدنيا بقى يقول لك يا عم انا اتدروش وساب الدنيا فكرش فيها ان انسان ارتباطه بالاخره بالمنظر ده وتوازنه في الدنيا بالمنظر ده الله اكبر الله اكبر هو ده القران بقى اللي بيزرع فينا هم الاخره وفي نفس الوقت صناعه الحياه في الدنيا القران والحياه القرآن وصناعة الحياة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا متوازنين متوازنين وكان بين ذلك قوامة قمة التوازن اللي في الدنيا بعد كده وده من عجائب الترابط في الآيات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب يا رب يا رب اللي, اللي زنا وتاب تحطه وسط عبد الرحمن يا رب وسط الاطهار اللي وصلوا الليل بالنهار في العبادة والدعوة يا رب يا رب الناس العظيمة ده ايه الناس العالية قوي ده ايه الناس اللي هتسكن الفردوس الاعلى في الاخرة ده يا رب تحط وسطهم اللي زنى وتاب اللي قتل وتاب اللي سجد لوثن وتاب يا رب ازاي يا رب دول يتحطوا وسط دول اه يبقى ده له معنيين في غاية الخطورة المعنى الاولاني يا كل العصاه يا اللي عملت كل الكبائر اللي في الدنيا يا اللي وقعت في كل المعاصي اللي في الدنيا لسه قدامك فرصة انك تنضم للركب عباد الرحمن لسه قدامك فرصة انك تنضم للركب الطاهر ده وانك انت تبقى معاه في الفردوس الاعلى لسه قدامكم فرصة مهما عصيتوا ربنا مهما وقعنا في المعاصي ربنا لسه فتح لنا الباب للفردوس الاعلى مش بس للتوبة مش بس لمجرد التوبة يعني يا جماعة يعني يعني ايه العرض الكريم ده ربنا بيقول يبدل الله سيئتين حسنات يعني لو مليار سيئة يبقوا مليار حسنة في لحظة واحدة وبسبب التوبة تسبق كل اللي سبقوك في الطاعة لانك انت عامل سيئات ايه لما اتقلبت حسنات بقت بمليارات الحسنات ايه اخوانا ده وتخيلوا بقى كمان يعني ال... يعني تخيلوا اخوانا ال... ال... ال... الامر العظيم ده يعني تخيلوا ال... ازاي يا رب الناس اللي زنت تتحط مع عباد الرحمن بعد ما تابت يبقى برضو المعنى الثاني ان بلاش تصور مثالي عن الالتزام بلاش تصور وهم عن الالتزام عارفين مشكلتنا ايه من مشاكلنا ان احنا خدنا عن الصحابة صورة ان الصحابي ده واحد لا يعصي الله رغم ان هم كانوا بشر يا جماعة ان احنا خدنا عن الالتزام صورة ان الالتزام ده الا نعصي الله فاول ما الاخ او الاخت بتعصي ربنا يقوم محبط وسايب الالتزام ويقول انا منافق وانا اشتغل في الدعوة ازاي وانا منافق وانا حاسس ان انا ربنا يعذبني والعياذ بالله يبقى اذا ان احنا نتعلم الواقعية في الدين يعني ايه يعني المفروض ان احنا ما نقعش يا جماعة ما نقعش ولكن افرض وقعت قوم عباد الرحمن اهو في وسطهم اتحط اللي وقع وقاموا يبقى معناه ان الانسان مهما وقع وقام يقدر لسه ينافس على الفردوس الاعلى يعني مفيش اه، تصور مثالي للالتزام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة والعياذ بالله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب لا للإحباط تاب يعني ما أحبطش مش لما وقعت بقى أنا ضايعة أنا عارفة أن أنا وحشة أنا عارفة أن أنا مش متدينة أنا عارفة أن أنا منافقة يا بنتي ليه يا ابني قوم عدم الاحباط المرونة النفسية السهولة النفسية يا جماعة ان الانسان ما بقاش انسان احباطي لو وقعت قومي لو وقعت قوم وكملوا الطريق وامن اه طب ليه امن جاب بعد ساب لانه عالج المرض ما عالجش العرض يعني ممكن واحد راح لدكتور قال له يا دكتور انا سخن يقوم كاتب له دواء ض- خافض للحراره وعنده صداع مسكن ويا دكتور انا عندي كحه اه واحد مهدئ السعال ويا دكتور انا ع... ايه يا ابني في ايه يا عم كل ده بسبب ان عنده بكتيريا عامله له مشاكل ادي له مضاد حيوي تضرب المرض كل الاعراض تروح يبقى دول عرفهم ان سبب المعاصي هو نزول الايمان فبعد ما تابوا بداوا يركزوا على تحصيل الايمان على جهد جهد تحصيل الايمان جهد زياده الايمان في القلب ايمان بيزيد بالقران بيزيد بحضور الدروس بيزيد ببيئه الايمان بيزيد بالاستغفار آه يبقى يبقى ايه جهد زياده الايمان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا عمل عملا هنا لا معنى من الدين يا اما عمل عملا توكيد قمة الجهد يعني هو كان بطل في المعصية احيانا تلاقي شباب وبنات كانوا في المعاصي ابطال لما يلتزموا بتلاقيهم خيبة لا ده بقى زي ما كان بطل في المعصية بقى بطل في الطاعة بقى ب- بقيتي بطلة في الطاعة المفروض يا اخوانا شوفوا علو همة الشباب في المعصية قبل الالتزام شكلها ايه المفروض يا ابني لما تدخل الالتزام ما بتدخلش تايه واعمل ايه واروح فين يا ابني انطلق زي ما كنت منطلق ايام المعصية انطلق ليه لان مين اللي بياخده اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللي بيبدل هو اللي بيتبدله اللي بيبدل المعاصي الطاعات هو اللي بيتبدله سيئات لحسنات يبقى عامل عملا صالحا اشتغل شغل يعني اجتهد اجتهاد شديد وممكن عامل عملا عمل واحد بس يعني معناها ايه معناها ركز معناها ركزي معناها انت مش هتقدر تجيب كل شعب الايمان ركز في عمل يدخلك الجنه ركزي في عمل يرضي ربنا عنك ركز في عمل ربنا يقبلك بسببه يا ترى بقى انا لو سالتكم كلكم بقى واحد واحد واحده واحده دلوقتي ايه العمل اللي انت مركزه عليه ان ربنا يحبك بسببه ايه العمل اللي انت منشن ان ربنا ينجيك من عذاب القبر بسببه ايه العمل اللي انت منشنه انه يعديك من على الصراط ايه العمل اللي انت منشن انك انت تلقى الله بيه في العرض على الله ايه العمل اللي انت عاملاه حجاب بينك وبين النار ايه العمل اللي انت منشن انك تبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه بسببه يا جماعه ايه وعامل عملا اعمل حاجه واحده بس اعملها صح وعامل عملا صالحا عمل يصلح لان يجعله يجاور النبي عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى عمل صالح بقى ايه العمل اللي انت مركز فيه يا جماعه الملتزمين محبطين على طول ليه ومكتئبين على طول وانا حاسس ان انا ضايع وانا حاسس ان انا وحش ليه لانهم عايزين كل حاجه عندهم طمع في الدين لا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك عمل واحد بس يا رب بس يخليني احبك عمل واحد بس افوز فيه بحبك يبقى اذا ده التربية العقلية ان الملتزم يبقى عاقل وعامل عملا صالحا فاولئك اولئك دي العلو يعني بعد ما عصوا عادوا بعد التوبة اعلى مما كانوا قبل المعصية عادوا بعد التوبة اعلى مما كانوا قبل الايه المعصية يبقى القضية ان ممكن المعصية اللي انت وقعتي فيها تبقى هي سبب وصولك لله ازاي تندمي تتوبي تصلحي تبقى بعد المعصية احسن منك قبل الايه تبقى بعد التوبة احسن منك قبل المعصية فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يعني ايه وكان الله يا جماعة يعني ايه دي المعاملة يعني مفيش واحد هيقبل عليه وهيلاقي معاملة تانية يعني مفيش حد هيتوب يا بشر في الكون ومش هيلاقي المعاملة دي وكان الله غفورا رحيما هو هو ده ربنا كذلك الله هو ده ربنا يا جماعه مش ممكن هتقبل عليه ومش هيقبلك مش ممكن هترفع ايدك وتبكي بين ايديه وما يستجيبش ليك مش ممكن يا جماعه مش ممكن يا اخوانا هذا هو الله وكان الله غفورا رحيما مش ممكن هتتوب ومش هيتوب عليك مش ممكن هتقف على بابه ومش هيفتح لك بس اصبروا بس صبروا يا جماعة وشوفوا ربنا هيكرم اللي هيقبل عليه ازاي وكان الله غفورا رحيما غفورا هي دي معاملة ربنا وانت جايه تتوبي رحيما هي دي معامله ربنا بعد ما بتتوب ازاي ما هو غفور غفر لك الذنوب بس لو ربنا قال غفور بس هتبقى مشكله عارفين ليه لان بعد الذنب ربنا تاب عليا من من غط من اطلاق البصر طب انا ارجع ابص تاني يبقى انا عايز بعد المغفره رحمه ربنا يهدي قلبي بقى ان انا ما اقعدش احب الذنب ده تاني يبقى عشان كده الرحمه بتيجي بعد المغفره لان لو المغفره بس طب ما انا هقف الذنب تاني يا رب يبقى الرحمه ان يعصمك الله سبحانه وتعالى ويحميك ويحفظك والرحمات انواع الرحمات كتير جدا ومن تاب وعمل عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابه انت عارف انت بتتوب لمين انت عارف انت بتتوب لمين لربنا للكريم ل- ل- ل- للي حبه مالي فطرتك انت عارف انت بتتوب لمين لارحم الراحمين والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما اه ايه ده بقى يا جماعه ايه الترابط اللي هنا على فكره ايه عباد الرحمن الترابط بتاعها رهيب رهيب في الروعه يا جماعه والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما هو ايه اللي حصل ان الناس دي لما وقعت فبعد ما وقعت وتابت فهمت هي بتؤتى منين فبدات تحصن كل المداخل زي واحد مثلا آه، نسى باب موارد في الفيلا بتاعته قام الحرامي داخل سرق منها فبعد كده اما قفل كل الابواب بقى عارف قفل الابواب لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو عرفوا ان البدايه بتبقى لغو البدايه بتبقى وقت ضايع وخلاص مع صحبه بتهق وخلاص شوية وتبدأ المعاصي تدخل شوية وتبدأ الصغائر تنادى على الكبائر شوية وتبدأ الكبائر تنادى على بعضها شوية والضياع يجي يبقى ايه ده يا جماعة انهم بعد ان تابوا لم يعودوا سذج عرفوا الشيطان ضربهم من فكل ما الشيطان بيضربهم من حته بيحصلوه عرف ان الشيطان جابه من شهوه النساء خلاص بقى يبقى ما يقعدش يدخل لي بقى على اليوتيوب ويبص الشريط اللي جنبي لا بقى ياخد باله بقى عرفت انها جت من آه، آه، شاب اتصل بقى من المحمول خلاص اقفلي المحمول كله غيري رقمك اش- احرقي شريحتك يبقى ال- اللي عايز يتوب بجد يا جماعه بيعمل التحصين بعد التوبه يبقى والذين لا يشهدون الزور الزور حسن البصري قال اعياد الكفار اعياد الكفار ليه لان الشبهات خطافه واحد يروح يهقم مهنئهم في عيدهم مش عارف بايه يروح يلقط شبهه تفضل معاه طول حياته ولا عياذ بالله يموت وشك ولا عياذ بالله يبقى اذا حافظوا على قلبهم بعد ال... بعد التوبه واذا مروا باللغو مروا كرامه اه يبقى لا يشهدون الظلم ممكن تبقى الشبهات مروا باللغو شهوات بقى مروا كرامه يعني ايه كرامه يعني عدى وهو نظيف ما تلوثش ما تلوثش بالمجتمع ما تلوثتش بصحبتها الغير ملتزمات ما تلوثش بالشهوات اللي ماليه المجتمع دخلوا نضاف وخرجوا نضاف زي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام دخل أفسد بيئة في مصر وهي بيئة قصر الملك خرج أنظف ما يكون بعد كده دخل أفسد بيئة تانية وهي السجن الحرام الصغير بيدخل يطلع زعيم عصابة خرج أطهر وأطهر هو ده الإنسان النظيف المجتمع لا يلوثه يبقى لا يشهدون الزور واذا مروا بلغوا مروا كرامه ايه ترابطها مع اللي قبلها من ترابطها يا جماعه ان هم بقوا بيحصنوا نفسهم يا اخوانا مش ملتزم قاعد على النت ليل نهار وما عندوش برنامج آه، آه، آه، آه، قفل للصور الاباحيه ما ينفعش يا جماعه ده بينتحس ده بيضيع نفسه والعياذ بالله ده بيقولك نفسه مش واحد الوول عنده على ال- صفحه الفيس اصحابه قاعدين يبعتوا ففي واحد بقى يعني والعياذ بالله اخ- على طول قاعد يبعت حاجات وحشه او حاجات فيها فتن آه ويفضل حاطه عنده وما يلغوهوش ما ينفعش يا جماعه لازم يا اخواننا نخاف على قلوبنا لازم نخاف على ديننا اللي ما بيخافش على دينه مش هيقدر يوصل لربنا يبقى الايه دي معناها ايه ان الناس دي خايفه على دينها خايفه على دينها والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا اه ايه ترابط بقى اذا ذكروا مع الايات اللي قبلها حديث خطير جدا النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه ان المؤمن خلق واحد مفتنا بيتفتن وبيقع في المعاصي بس توابا اتنين نساء بس اذا ذكر ذكر هم دول عباد الرحمن مفتنا اهو آه، من يفعل ذلك يبقى وقع في المعاصي اهو بس توابا الا من تاب يبقى بيعصي بس بيتوب نساء او نسى اهو او نسيا في, في رواية تانية ولكن والذين اذا ذكروا بآيات ربهم اذا ذكر ذكر اول ما يحضر درس او يسمع شريط او اخ من الاخوة يتصل بيه او اخت من الاخوات تتصل بيها يقوم ينتفض الايمان في قلبه ويقوم تاني يبقى يا جماعة الايات جمعت صفات المؤمن ان هو ممكن يغفل شوية ولكن لازم بيرجع يفتكر طيب اذا ذكروا دي معناها ايه معناها انهم بيغفلوا زي بالظبط الايات اللي قبلها معناها انهم ممكن يعصوا يا جماعه ولكن بيقوموا بيقوموا ما بيحبطوش وبعد ما بيقوموا بيحصنوا ما بيتدلعوش مش يجي يقول لي يا شيخ مش عارف اسيب العاده السريه طب تعالى يا حبيبي سبت المواقع الفلانيه لا سبت الوقفه في ساحه الجامعه لا سبت نزله الخميس قدام النوادي لا طب انت هتسيبها ازاي كيف ستتركها وانت حاطط نفسك وسط النار يبقى انت اللي ما بتحصنش نفسك يبقى انت اللي ما بتحصنيش نفسك وجايه بتبكي بال- بالمعصيه اللي انت بتقع فيها والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا اه، اه، يعني معناها يعني المجتمع مليان ناس لما بتذكر ما بتسمعش هو فعلا ده اللي احنا بنشوفه في الجولات يا جماعه احنا بنتكلم في الجوله مئات الشباب ان لم يكن الاف الشباب اللي بيجي معانا الجامع منهم كام عشرات عشرات يا اخوانا يا ناس كتير قوي بيخروا صما وعميانا لما بيفكروا بايات الله سبحانه وتعالى يعني ايه ده ذكروا بايات الله اول حاجه يعني مش عامل نفسه شيخ محدش يوعظني محدش يذكرني كاسر نفسه انك تفضلي طالبه حتى النهايه انك تفضل طالب حتى النهايه مهما است- اشتغلت في الدعوه مهما عليتي مهما كبرت حتى لو بقى اسمك الشيخ فلان حتى لو بقى اسمك الداعيه الى الله فلانه تفضلي مكسوره لربنا اذا ذكروا تفضل تسمع النصيحه يبقى ما هوش عامل نفسه شيخ تاني حاجه اذا ذكروا بايات ربهم يبقى ما هوش مصاحب الحقيقه يعني ايه مصاحب الناس اللي بتذكروا مصاحب الاخوات اللي بيذكروها يبقى الصحبه نفسها صمام امان صمام امان الصحبة نفسها بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى صحبة تذكرة بالعمل الصالح اول ما الواحد يجي يكسل ايه انت هتنام ولا ايه والذين اذا ذكروا بايات ربهم آه، تالت حاجة ان هم حاطين نفسهم في بيت الايمان ما هو يعني اذا ذكروا حضروا درس فافتكروا آه، آه، يعني حاطين نفسهم في بيت ايمان يا جماعة يبقى اوعى تفصلي عن بيت الايمان ما فصلوش ما استغنوش مهما اشتغلوا في الدين او انشغلوا في الدنيا ما فصلوش عن بيت الايمان عشان كده دايما بيفتكروا ودايما بيرجعوا مهما غفلوا اوعى اوعى تسيبوا بيئة الايمان يا جماعة اوعوا تتنازلوا عن الارتباط بالصحبة الصالحة قتل جهد لحد ما ربنا يرزقكم بيئة ايمان في كليتكم صاحبوا الملتزمين احد اخواني كان بيقول لي كلمة جميلة قوي كان بيقول لي انا كل مكان بروحه لازم اعمل فيه بيئة ايمان اتنقل شغلي بلد تانية اسكن في مكان لازم ادور على صحبة صالحة مجتهدة نشيطة وصاحبها ويلا نعمل جلسة اسبوعية يلا نعمل ورشة اسبوعية ويبدأ ينطلق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ويلا نشجع بعض يلا نصلي مع بعض نقوم مع بعض نعمل جدول عبادة مع بعض نحضر دروس مع بعض انسان حريص على دين والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ايه الترابط الخطير اللي بين الايه دي وبعضها واللي بين الايه دي والايات اللي قبلها اول حاجه هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين إيه هم اسرته هم اسرته واجعلنا للمتقين اماما هم امته يبقى شايل هم اسرته شايل هم أس- امته والاثنين هم الغيث طب ايه الرابط بينها وبين اللي قبلها ان اللي قبلها كلها ان شايل هم دينه هو شايل هم نفسه يبقى عباد الرحمن الصالحين مش بس شايل هم نفسه ورامي الامه شايل هم نفسه وشايل مسؤوليه من حوله شايل مسؤوليه ولاده شايل مسؤولية آه، مراته شايل شايلة مسؤولية جوزها وولادها شايل مسؤولية الأمة شايلة مسؤولية الناس يبقى إذا مش همه بس هم بنفسه ده شايل هم الأمة كمان طيب جميل جدا طب ليه ذكر هم نفسه قبل هم الامه لانك انت لو ما ارتقتش هتدي للامه ايه ايه يا رب الامه ضايعه طب وانت هتعملي لها ايه اطلبي علم يا بنتي احفظي القران يا بنتي اخ- احضري دروس يا بنتي روح يا ابني اتعلم الدعوه الى الله يا جماعه اتاهلوا لانك لما تهتم بنفسك وت- اكبر مصلحه للدعوه انك انت تتبنى عشان بكره تفيد عشان تلاقي اللي تديه بكره للناس انتوا سقف الدعوه لو انتوا عليتوا كل الشباب اللي جاي جديد هيعلى يبقى اذا هم النفس وبعد كده هم الاخرين طيب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ليه الازواج قبل الذريه لانك لو اهتميت بمراتك هي هتربي ولادك يبقى انت لو عايز تصلح بيتك اهتم بدين مراتك مراتك لما همتها تعلى ودينها يعلو هي تهتم بولادك هب لنا من ازواجنا وذرياتنا برضه تضامير الجمع يبقى انا شايل هم مرات مرات اخويا مش شايل هم مراتي بس يبقى احنا شايلين هم اسرنا كلنا شايلين هم ولادنا كلنا ندخل في دم بعض ان احنا نعمل بيئات ايمان لزوجاتنا نعمل بيئات ايمان للنساء نعمل بيئات ايمان للاطفال يبقى هو ده يا جماعه هو ده الدين احنا عاملين ورشه في درس الجماعه شباب بتاع الجمعه ورشه للاطفال فوق الاولاد وورشه للبنات تحت وورشه بفضل ومنه يعني ان احنا نهتم بدين زوجاتنا ودين اولادنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة اعين دي بيسموها مزاج الانبياء ايه مزاج الانبياء انه لا تقر عينه الا بالدين يعني هو مش قضيته ان ابني يطلع دكتور وابن التاني يطلع مهندس مش قضيته ان مراتي تبقى جميله وبين الناس كده افتخر إن- لا لا لا هو لا تقر عينه الا بانهم يبقوا متدينين صالحين فده اسمه مزاج الانبياء مزاج النبوه يبقى ده انسان بقى عنده مزاج النبوه عشان كده دول بيبقوا مع الانبياء في الاخره واجعلنا للمتقين اماما طب ليه هم الاسره قبل هم الامه في الايه لان الامه لن تنصلح الا لو انصلحت الاسره لما انا اهتم بمراتي وولادي واشجع اخواني كلهم يهتموا بمراتاتهم وولادهم اما بنطلع رحله اسريه اما باخد اخواني وبنطلع رحله اسريه يا جماعه نقعد يوم مثلا او يومين كل واحد بمراته وولاده لا تتخيلوا الجو بيبقى شكله ايه وشقه من الشقق بقى الزوجات يقعدوا مع بعض فيها واحنا بقى نقعد مع بعض و- بتبقى والاولاد نحاول نعملوا حاجه بتبقى تحفه يا جماعه بيبقى جو رائع جو رائع ان يبقى الاسر لو اتصلحت الامه هتتصلح عشان كده عارفين اكتر حاجه مبهره فهب لنا من ازواجنا وذريتنا ايه الكلمه اللي قلتها لكم في الاول النموذج ان يمشون على الارض الناس دي بقت نموذج ملتزم صح ملتزمه صح النور في وجوههم والعزم في جوارحهم والفهم في في في, في, في عقولهم لما بيتحركوا وسط المجتمع بيبهروا المجتمع عارفين امتى هنجيب المجتمع ده لمس كتاف والكل هيجري ورانا لما زوجاتنا كل الستات يبصوا لهم يلاقوهم سعداء لما اولادنا كل الناس يبصوا لهم يلاقوهم انجح اولاد انجح اولاد في الدين في الادب في البر في الاخلاق في ال... في, في الصلاه في حفظ القران ساعتها المجتمع كله في النظام في العزيمه في الاخلاق في الثقافه ساعتها المجتمع كله يقول الناس دي هي اللي صح ان احنا نستثمر في زوجاتنا واولادنا هنبهر المجتمع كله في خلال اربع سنين بس اربع سنين لو اهتمنا باسرنا اربع سنين هنذهل المجتمع كله بالثمره اللي طلعت في زوجاتنا واولادنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يبقى هم الامه برضه طب يعني ايه جعلنا للمتقين طب ليه مش جعلنا للامه اماما لان الناس ده عقلانيه فاهمه ان عمر كل الناس ما هتتوب لربنا فما بيحرقوش قلبهم ان لازم المجتمع كله يتوب يعني ليس من الدين يا جماعه ان انا اعيش قلب محروق وان انا اعيش لا يا جماعه احنا ما انزلنا عليك القران لتشقى احنا بنموت نفسنا في الدعوه ولكن ما بنحرقش قلبنا على قله الثمره بعدها فهمتم ناس عقلانيين اجعلنا للمتقين طب هب لنا اجعلنا هم فاهمين ان كل ده هبه من الله كل ده عطاء من الله يا اخوانا مش بالدراع يا اخوانا بالافتقار الى الله يا اخوانا بكلمه يا رب بكلمة يا رب ب- ب- بالتوسل إلى الله سبحانه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين امانا يبقى كل ده بالايه بالدعاء والافتقار الى الله عشان كده في النهايه قل ما يعبأ بكم ربي لولا ايه لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم اي وزن لكم عند الله لولا كلمه يا رب لولا التوسل الى الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين اماما قلنا ليه اماما مش آه، دعاه لان الداعيه هو الذي يعلم الناس الدين بالاقوال اما الامام فهو الذي يعلم الدين بالافعال الدع- الدعاه الميدانيين بقى المربين الميدانيين هي دي يا اخوانا اللي ناقصه الامه هي دي اللي ناقصه الامه ان الدعاه يبقوا قدوه الطي... ال- ال- التيار الاسلامي ازمته ازمه قدوه وقياده ان يرضى القيادات انها تمارس القياده انها تقوم بامانه القياده ومسؤوليه القياده يبقوا مسؤولين عن كل ملتزم كانه ضناهم بالظبط وازمه آه، قدوه يعني ايه قدوه ان ان العمل الصالح بتاع الدعاء ما يستخباش عن الناس انت بتخبي عني عملك الصالح ليه يا عم اع- روح زور المرضى قدامي وزور الملاجئ قدامي واكفر الاسر قدامي وانزل جولات قدامي بتخبي عملك الصالح عني ليه واعمل مسجد مقامي تربي فيه الاخوه بتوع منطقتك آه وقبل ما تنطلق للدنيا لازم يكون الخير بتاعك في منطقتك وفي مكانك يا اخوانا لازم نمشي الدين صح زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مش قال الدين في مكه قام على اربع اركان الركن الاولاني التربيه الخاصه النبي رب رجاله الركن الثاني الدعوه الميدانيه النبي نزل للناس في الشوارع والنوادي الركن عليه الصلاه والسلام الركن الثالث التواصل والاخوه النبي ربط ما بين الصحابه وبعض والصحابيات وبعض الركن الرابع كلمه الحق في وجه الظالمين دي الاربع اركان اللي قام عليها الدين واجعلنا للمتقين اماما اولئك العاليين قوي دول يجزون الغرفه الغرفه اعلى الفردوس الاعلى الغرفه دي قصور من ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ الغرف دي يا جماعه يعني تحف الجنه ده ده, ده الجاليري بتاع الجنه غرف الفردوس الاعلى دي ممكن نسميها جاليري الجنه الحاجات المذهله في الجمال والروعه والابداع والاعجاز اولئك يجزون الغرفة بما صبروا صبرت على ايه عشان ت- تاخد نعم الجنة صبرت على ايه بما صبروا استحملت ايه استحملت اذى من الناس ايه استحملت تريقة من الناس ايه استحملت مجهود في الدعوة وفي العبادة ايه صبرنا على ايه يا جماعة الصبر هو الحبس حبسنا نفسنا على العبادة قد ايه حبست نفسك على ورد يومي في العبادة كل يوم تعبد ربنا فيه ولا لا ويلقون فيها تحية وسلامة يلقون من اول لحظة هذا اللقاء من اول لحظة تحية وسلامة قمة الاكرام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما يعني ايه مستقرا ومقاما الاستقرار بقى ان في اماكن في الجنة دي دائمة بقى ده الاصل بتاعي وفي اماكن للاقامة بقى ايه اللي زي ما قلنا الفندق هنا ثلاث ايام منتجعات سياحية و- واماكن ترفيهية في الجنة يبقى انت ليكي قصر بس بتروحي بقى شوية في الشاليه ده وشوية في اليخت ده وشوية في الجنة دي وشوية يعني قمة المتعة وقمة التجديد وقمة التجديد في وسائل النعيم قل في النهاية بقى بعد النموذج الرهيب ده ما نزل للدنيا بعد النموذج الرهيب ده آه في سورة الفرقان ما نزل للأرض بعد ما الدين اتحول من قرآن يتلى إلى قرآن يمشي على الأرض ما سورة الفرقان اتكلمت عن قرآنين القرآن الأول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده القرآن الذي يتلى والقرآن الثاني وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض القرآن الذي يمشي على الأرض إن الملتزمين والملتزمين ده نموذج عملي بيبهروا كل اللي بيقابلهم عيال حلوة متكحرطة فاهمة عاقلة مجتهدة عابدة داعية قرية مثقفة مترابطة متأخية ساعتها نبهر العالم م- أسرها قوية متينة البناء الاجتماعي في الأسر مربية ولادها شايلة هم أمتها يا رب امتى يا رب الجيل ده هيطلع يا رب امتى يا رب الملتزمين والملتزمات دول هيطلعوا يا رب امتى يا رب هنبقى ملتزمين اصحاب رسالة يا رب امتى يا رب الملتزمين هينتقلوا من الهاء وتضييع العمر وتضييع الوقت لانهم يبقوا اصحاب رسالة ويبقوا ماشيين بمنهجية منهجية يبقوا ماشيين مع مربين وماشيين مع معلمين وماشيين مع طلبة علم بيدوهم بيتبانوا يا رب وبيحفظوا القرآن وبيكونوا أسر ف- سليمة أسر متدينة الجواز ما بيشغلهاش عن الدين الخلف ما بيشغلهاش عن عبادتها امتى يا رب امتى يا رب هيطلع الملتزم اللي لا يمكن يبيع دينه عشان عقد عمل ولا عشان شوية مرتب أغلى يبيع بيئة الإيمان في المكان اللي هو فيه امتى يا رب هيطلع الملتزمين اللي الدعوة مختلطة بدمهم ولحمهم امتى يا رب هيطلع الإخوة اللي التربية أغلى حلم عندهم في حياتهم واما من جاءك يسعى وهو يخشى امتى يا رب هيطلع الملتزم بتاع فلق تحمل عقبة امتى يا رب هيطلع الملتزم بتاع ولا يخاف عقباها امتى يا رب هيطلع الملتزم بتاع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون امتى يا رب هيطلع الملتزم بتاع يا ايتها النفس المطمئنة امتى يا رب هيطلع الملتزم بتاع الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امتى يا رب امتى يا رب هيطلع النموذج العالي ده امتى يا رب هيطلع الاخوه اللي عايزين يتربوا وعايزين يدعوا الى الله وفي نفس الوقت عاقلين مش معقدين مش معنتين مش محبطين مش يأسين مترابطين متأخيين متحبين مرتبطين بيحضروا الدروس لآخر يوم في حياتهم وفاهمين ان بيئة الشحن هي اللي هتجدد الإيمان في قلوبهم بيحرصوا على ان هم يطلعوا العمرة بعد العمرة ولو هيحوشوا من قوتهم بيحرصوا ان رمضان وعشر ذي الحجة ومواسم العبادة دي روحهم اللي بيفضلوا يجهزوا من قبلها بشهور ليها عشان المواسم دي هي القفزات اللي في علاقتهم بربنا امتى يا رب هيطلع ملتزمين كل واحد منهم وكل واحدة منهم عنده ورد عبادة يومي مقدس لا يمكن ان يتنازل عنه امتى يا رب هيطلع ملتزمين مؤمنين ببيئة الايمان امتى يا رب الملتزمين اللي في كل قرية وفي كل كلية وفي كل مكان يترابطوا ويبقوا ورشة واحدة ويبقوا اسرة واحدة ويبقوا فريق واحد امتى يا رب هيطلع الملتزمين اللي نفوسهم صافية ما يحقدوش على بعض ما يغيروش من بعض عشان ده قائد على ده او ده اعلى من ده يسلموا لبعض يلينوا لبعض لينوا في ايدي اخوانكم امتى يا رب امتى يا رب هيطلع الدعاء اللي عايشين وسط الاخوة وعايشين للاخوة وعايشين عمرهم مش عايشين يجروا من بلد لبلد زي اللي معاه شوية قمح قاعد يبدر من بلد لبلد وعمال قمح ينبت يكون راح بلد تانية يموت النبح القمح اللي نبت امتى هيطلع يا رب الدعاء اللي كل داعية قبل ما بينطلق للدنيا بيأسس الاول اخوة متربية في المنطقة بتاعته اللي هو عايش فيها في البلد بتاعته اللي هو عايش فيها ساعتها الدين هينتشر في الارض امتى يا رب امتى يا رب هيطلع طلبة علم عايشين وسط الناس يعلموهم مش قاعدين في بيوتهم مستنيين الناس تجيلهم وخلاص زي قاتل المئة خبط على باب العالم العالم قال له ليك توبة طب وانت ما خرجتش تقول لي ان ليك توبة ليه سبتني اجيلك في اخر يوم في عمري ليه سبتني ما خرجتش تكلم اللي زيي ليه امتى يا رب هيطلع الملتزمات اللي دينهم قوي ما يتفتنوش عن الدين وتقول لك هعمل ايه بيتي وولادي ماشي يا ستي قد جعل الله لكل شيء قدرا ما عندكش ساعه لربنا امتى يا رب امتى الاحلام دي هتتحقق امتى هنبقى الصف ده امتى هنبقى الف... ده امتى هنبقى الروح دي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم ولولا التوسل الى الله ولولا التضرع الى الله فقد كذبتم فسوف يكون لزاما احلام الواحد بيحلم بيها وعايش عشانها ويعلم الله سبحانه وتعالى ان انا ماليش حلم في حياتي غير ان يطلع الصف اللي انا كلمتكم عن احلامي فيه في الدقائق اللي فاتت دي قد نوفق وقد لا نوفق ولكن لا نملك إلا الدعاء ولا نملك إلا المجاهدة ولا نملك إلا الاستمرار النهاردة بدأنا نطبق فكرة الجولة التربوية ان احنا يا جماعة نقعد مع جلسة قرآنية جلسة قرآنية حتى لو ما فيش حد جه من اللي احنا دعناهم احنا نقعد احنا نعيش مع القرآن يا شباب نعيش مع القرآن ونبدأ نستعد قلبيا للقرآن قوم الوقتي وقوم الوقتي كل واحد منكم يمسك المصحف يفتح آيات عباد الرحمن في سورة الفرقان لو عايز يصلي بالفرقان كلها او يصلي بآيات عباد الرحمن صلي بقى بآيات عباد الرحمن وعيش بقى مع كل آية وافتكر الكلام اللي انا قلته في الترابط الموضوعي في الآيات من اول كلمة لاخر كلمة عايزين نعيش مع الناس اللي عبدوا ربنا فربنا غمرهم برحماته عباد الرحمن عبدوا فغمروا بالرحمات عايزين نعيش مع الايات العظيمه دي يمكن يبقى النموذج ده يمكن تبقى انت دي يمكن يبقى انت ده يمكن ربنا يقبلنا في عباد الرحمن ويمن علينا برحماته فيفتح علينا باللي فتح عليهم بيه في دينهم ودنياهم واخرتهم ربنا يسددكم يا اخواني ربنا يبارك فيكم والى اللقاء في موعدنا الاسبوع القادم العاشرة مساء باذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وان يوفقنا وان يستعملنا ولا يستبدل بنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك